السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير كل الخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي ونور عينينا في الله أخواتنا الفاضلات الكريمات الطاهرات العفيفات ربنا يحفظكم ربنا يبارك فيكم ربنا يسددكم ربنا يفتح عليكم ربنا يمدكم بمدد من عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد وداعا لليأس والإحباط وداعا لليأس والإحباط الناس الوقت كلها محبطة الناس الوقت تمشي في الشارع تبص وشوش الناس اللي واقفين في محطة ميكروباص والاكفهرار باين على الوشوش الناس محبطة الأذكياء محبطين لأنهم مش قادرين يحققوا طموحاتهم ويقولوا لك طموحاتنا ضاعت وأحلامنا ضاعت ومش عارفين نحقق طموحاتنا الملتزمين محبطين تكلموا عن قيام الليل يقول لك اه والله قيام الليل جميل بس ده بتاع الصحابة تكلموا عن ذكر الله يقول لك اه والله حلو جدا بس ده بتاع السلف بقى تكلموا عن الصيام يقول لك ده رائع بس ده بتاع التابعين الملتزمين محبطين مفيش حد يربينا مفيش حد يهتم بينا مفيش حد ياخد بايدينا المذنبين محبطين نتوب من كل اللي عملناه ازاي ونتخلص من كل اللي عملناه ازاي ونتطهر من كل اللي عملناه ازاي التجار محبطين البلد واقفه والحال واقف ومش عارفين نعمل ايه وابواب الرزق مقفوله الناس الشباب اللي متخرج محبط قاعد على القهوه بقاله تسع سنين ما هوش عارف يلاقي شغلانه طلبه الجامعه محبطين هنتخرج نروح فين وهنعمل ايه وهنعمل ايه بعد ما نتخرج ولو نجحنا الشهادة دي قيمتها ايه وهنتجوز منين وهنسكن فين وهناكل منين البنات محبطة 16 مليون عنس ومطلقة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه هنتجوز ده الجواز دلوقتي بقى من الكرامات المجتمع في حالة احباط يا جماعة اكتر مرض دلوقتي بيعاني منه المجتمع اللي احنا عايشين فيه مرض الاحباط والعياذ بالله مرض اليأس بقى مرض منتشر بقيت بتحسه في كلمات الناس وانا قاعد مع الشباب في الجامعة واتكلم معاهم عن ربنا الاقي شاب جاي يقول يقول لي احنا يأسين احنا محبطين احنا محطمين هنتخرج نروح فين وهنعمل ايه وقيمة الشهادة اللي احنا بنحصلها ايه سبحان الله العظيم وداعا لليأس والإحباط وداعا للإحباط واليأس يا إخواني في الله طول ما ربنا موجود ربنا كبير ربنا عظيم ربنا قادر بس آه لو عرفنا ربنا يا ريتني عرفتك من زمان أهل الدنيا قالوها البعض لما حد يعرف يدخل في علاقة تسعد قلبه وتغير حياته وتغير الهم والكمد والغم اللي كان عايش فيه يقول يا ريتني عرفتك من زمان احنا عايزين نقول الكلمة دي لما نعرف ربنا يا إخواني في الله معانا النهاردة شعارات من كتاب الله معانا النهاردة النهاردة شعارات من كلام الله معانا النهاردة شعارات من الكتاب اللي نازل من فوق سبع سماوات عشان السعادة عشان يعرفنا اسباب السعادة في الدنيا وفي الاخرة معانا شعارات نعرف بيها طريق السعادة نعرف بيها الطريق للسعادة باذن الله سبحانه وتعالى الشعار الاولاني يأتي بها الله يأتي بها الله يا أصحاب الأحلام يا أصحاب الطموحات يا اللي كان عندك أمال وأحلام وحاسة أن أحلامك بتتحطم يا اللي كان عندك أمال وأحلام وطموحات وحاسس أن عندك إمكانيات بس الواقع مش مساعدك أو ما انتش قادرة توصلي للي انت عايزاه والإحباط مالي نفسيتك والإحباط مالي نفسيتك بسبب أنك مش قادر تحقق أحلامك يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل الحلم اللي انت بتحلم بيه الأمل اللي انت بتتمنيه فتكن في صخرة لو الامل بتاعك جوه قلب جبل او في السماوات لو الحلم اللي انت بتحلمي بيه على المريخ او في المشتري او في مجرة تانية غير مجرة التبانة او في الارض لو اللي انت بتتمناه وبتحلم بيه ونفسك توصل له ونفسك تتقابل فيه في غابة من الغابات الاستوائية ولا في قطب شمالي ولا جنوبي يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل نفسك في ايه بتتمني ايه فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يعني لا يمكن يعني احلامك ضاعت يعني بمنطق البشر لا يمكن توصل للي انت عايزه يعني بمنطق البشر انت ما عادش ينفع توصل للي انت عايزاه انت سنك ينفع انك انت لسه تحصل احلامك انت خلاص في وسط الواقع والضغوط والمشاكل تقدر انك توصل للي انت عايزاه انت بعد ما كسرت التلاتين لسه نقدر ان احنا نتكلم في الزواج من العريس المناسب اللي يسعدك وال... انت لسه بعد ما قربت للاربعين نقدر نتكلم في الاحلام والطموحات والافكار وال... احنا لسه نقدر نتكلم في الكلام ده فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض اسمع بقلبك يأتي بها الله يأتي بها الله الله قادر مش مش يحققها الله يأتي بها الله الله قادر انه يجيب احلامك لحد عندك الله قادر انه يجيب امالك لحد عندك الله قادر مرة من المرات وانا قاعد في المسجد ومهموم ومكتود عايز حاجات كتير وبفكر في حاجات كتير احلام في الدعوه واحلام في العباده واحلام في امور دنيويه واحلام احلام كتير والكلام ده يتحقق امتى والكلام ده يتحصل امتى وانا مهموم قدام المصحف فبفتح المصحف كده اقرا فيه كلام الله عشان الواحد قلبه يطمئن ويهدى لقيت قدامي قول الله عسى الله ان ياتيني بهم جميعا هو ده الامل يا جماعه في ربنا عسى الله يا كل صاحب احلام يا كل صاحب الطموحات يا كل صاحب افكار يا كل صاحب مبادئ ورسائل رسالة نفسك انك تحققها وتعيش عشانها عسى الله ان يأتينا بهم جميعا عسى الله انه يحقق كل احلامك عسى الله انه يحقق كل امالك عسى الله ان يبلغك مما يرضيك اماله يأتي بها الله في سورة في سورة لقمان سورة لقمان يا اخواني دي معجزة يا جماعة زيها زي باقي سور القرآن ولكن سورة لقمان بتكلمك عن الله كلام يزلزل قلبك بتكلمك عن إله صفاته بلا حدود إن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله علم بلا حدود وإحاطة بلا حدود سورة لقمان بتقول لك أولم, أولم, تر أولم تروا أن الله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه غرأكم ظاهرة وباطنة كرم بلا حدود ود بلا حدود رحمة بلا حدود سورة لقمان بتقول لك ما خلقكم ولا بعثكم يا 6 مليار يا 7 مليار يا 100 مليار ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إلا كنفس واحدة يا رب نفس واحدة واحد يقول لك المليار عمارة دول أنا بالنسبة لي ما ياخدوش مجهود كأنهم عمارة واحدة ولله المثل الأعلى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة قدرة بلا حدود ربنا يقول لك ولو أن ما في الأرض في سورة لقمان برضه سورة لقمان دي يا جماعة اللي قلبه يعيش معاها فعلا يعرف ليه جت بعدها سورة السجدة سورة السجدة المفروض اللي يعرف صفات الله كده بلا حدود يسجد قلبه يسجد أو ربنا سبحانه وتعالى في سورة لقمان يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يا رب معقولة كل أشجار الأرض والبحر يمده من بعده سبعة أبحر كل يا رب محيطات الأرض بقت حبر والحبر اتعبى في الإقلام والإقلام كتبت آيات ربنا ومعجزات ربنا وقدرة ربنا وعلم ربنا ما نفدت كلمات الله يعني إيه عظمة بلا حدود الله سبحانه وتعالى عشان كده بعد لقمان سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع اللي دخل في قلبه معاني لقمان ما عادش عارف ينام ما عادش عارف يطول في النوم تتجافى جنوبهم مش عايز مش طايق نافر عن السرير تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا منجذب الى الله عارفين الانجذاب يا جماعه انجذاب القلب الى الرب ان الانسان قلبه خلاص ما عادش قادر يصبر عن الله سبحانه وتعالى وتعالى اللي يعيش مع معاني سورة لقمان يفهم سورة السجدة يعرف خلاص بقى يعرف الموضوع ماشي ازاي يأتي بها الله يأتي بها الله اوعى تيأس اوعى تحبطي اوعى تقول ان احلامك ضاعت او احلامك مش هتتحقق مهما كان احلامك مهما كانت امانيكي مهما كان رغباتك مما يرضي الله رقم اتنين عشان نضبط الفهم بتاعنا رقم اتنين الشعار التاني من أسباب السعادة لولا أمن الله علينا لخسف بنا يعني ايه يا جماعة الناس لما شافت قارون وهو خارج في زينته والمليارات بتاعته قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون لما شافوا القصر بتاعه مخسوف بيه قالوا يا نهار ابيض ده احنا لو كنا خدنا الفلوس بتاعته الاحلام بتاعت امبارح كان نفسنا نبقى زي قارون كان نفسنا نلبس زيه كان نفسنا نعيش الدنيا زيه كان نفسنا يبقى عندنا امواله وشهواته كان نفسنا نعيشها زي ما قارون عاشها ده احنا لو كان ربنا حقق لنا احلامنا بتاعت امبارح وخدنا اللي خده قارون كنا طاغينا زي ما طغى وكان اتخسف بينا زيه الحمد لله يا رب انك منعتنا حاجات من الدنيا كنا بنتمناها ولو كنا خدناها كان ضيعت دنيتنا واخرتنا الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب ان احنا كان لينا احلام بنبكي عشان نفسنا فيها ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير شوف الإنسان ورافع إيده بيدعي بالخير يا رب مثلا ارزقني الجنة يا رب يا رب يا رب ويبكي وينهمر ويمرغ جبهته في التراب الإنسان يا جماعة بيدعو بالشر أحيانا كأنه بيدعو بالخير قاعد يطلب يا رب اتجوز فلانة مثلا أو يا رب عايز فلوس مثلا معينة يا رب يا رب وقاعد يدعي ويبكي ويتوسل ويتضرع ويتذلل يتكلم ولو ربنا استجاب له الدعوة دي هتهلك له دنيته واخرته عشان كده يا جماعة يأتي بها الله احلامنا اللي ربنا يعلم انها خير احلامنا اللي ربنا يعلم ان هي فعلا هتساعدنا انما يا جماعة لولا ان من الله علينا لخسف بنا الاحلام اللي بتدمر في احلام بتضيع عشان كده كان المنع للناس دي من الدنيا عين العطاء وحمدوا ربنا لما شافوا قارون بيتخسف بيه انا بتخيل يوم القيامه يا اخواني بتخيل اللي جه مريض ده وهو في الدنيا كان زعلان ومش قادر وتعبان لما يشوف يا جماعه اللي استغلوا صحتهم في معصيه ربنا وهم بيترموا في جهنم انا مش متخيل هيفرحوا قد ايه على المرض اللي كان في الدنيا انا مش متخيل انسان كان عنده ابتلاءات انسان كان فقير لما يجي يوم القيامه يلاقي واحد غني بسبب فلوسه اللي عصى بيها ربنا بيترمى في جهنم هيفرح على نعمه الفقر قد ايه يوم القيامه انا مش متخيل يا جماعه اللي ابتلي ده لما يجي يلاقي اللي عوفي من الابتلاء ده بسبب معافاته منه ممكن يكون طغى واحد طفل اتولد مشلول وعنده مشاكل صحيه خطيره جدا واحد غني تبناه صرف عليه مبالغ طائله سفره بره عالجه الطفل كبر بقى سليم لما بقى شاب كبر ايام السفر للعراق سافر العراق مع المصريين اللي سافروا لم يترك هناك كبيره ولا موبقه ولا زنا ولا فحشاء الا وقع فيها الطفل ده كان مصلحته ان جوارحه ديت تبقى مريضه ولا يعصي الله بيها ولا لما خد الصحه عصى ربنا بيها يعني عايز اقول ايه تعرفيش الخير فين ما تعرفش الخير فين الرضا يا اخواني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو احسن اختيار ليكم وهو احسن بديل ليكم وهو الخير وهو خير كله من اوله لاخره خير ممكن بس نصبر شوية وبعد كده نشوف الفرج قد ايه رقم ثلاثة امن يجيب المضطر اذا دعاه يا ربي الواحد وهو ماشي في الشارع دلوقتي بيحس يعني المضطرين يا جماعه يا جماعه احنا دلوقتي الكروبات اللي فيها الشعب واللي فيها المجتمع امن يجيب المضطر المضطر ده اللي ما عادش عنده ولا سبب ينجو بيه المضطر ده اللي ما يقدرش يفضل في الابتلاء ده ما ينفعش حياته اللي مش هتمشي لو الابتلاء ده فضل المضطر ده اللي انقطعت بيه كل السبل المضطر ده اللي الابتلاء فوق مش قادر يستحمله تعبان مرهق منهك امن يجيب المضطر اللي انقطعت بيه الاسباب تخيل بقى لما خلاص كل حاجة راحت شوف ربنا بيقول لك ايه وهو الذي هو وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته يبسطها وتفرش في الارض كلها وتلاقي الدنيا كلها من الايات يا جماعه اللي بتقلب كان الواحد فتصبح الأرض مخضرة ربنا بيقول لك أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة تصبح يعني بيت نار صحت خضار بيت صحراء صحت خضار فتصبح هي نامت وهي سودة نامت وهي مضلمة نمت والدنيا كرهات صحيت لقيتها بمبي فتصبح الارض مخضرة ان ربنا قادر انه يبدل اي وضع ربنا قادر انه يغير اي وضع الثقة في الله انك تحط في بطنك شادر بطيخ أما يجيب المضطر إذا دعاه سبحان الله يا إخواني كنت بقرأ في التواصين وسورة العنكبوت وبعدهم سورة الروم التواصين اللي هي الشعراء والنمل والقصص حسيت ان التواصين والعنكبوت بتتكلم عن المواقف المدلهمة في طريق الناس الصالحين المواقف اللي الناس بتسميها المواقف السوداء لما تسود بقى لما خلاص سورة الشعراء إنا لمدركون خلاص فرعون جاي يذبح الناس كلها لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين هنقطعك هنذبحك هنرجمك سورة الشعراء يجي بعدها سورة النمل سورة النمل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك آله اللي احنا شفناها أيام حصار القصر وأيام المؤامرة عشان قتل ال... ال... أيام الانقلاب على الطيار الإسلامي في مصر أيام ما كان في مؤامرات احنا عشنا الموقف ده يا جماعة عشنا لسه من شهور وشفنا البلد أيامها كانت مولعة ازاي وشفنا الدنيا كانت مولعة ازاي وارهقت اعصاب الصالحين ارهاق لم نرى في حياتنا مثله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض قاعدين يخططوا يدمروا الحق ازاي يدمروا اهل الحق ازاي بعد كده سورة القصص سبحان الله واصبح فؤاد ام موسى فارغا خلاص لما الابتلاء يبقى البني ادم ما عادش فاكر حاجه تثبته في الابتلاء اللي هو فيه التقطوه قالوا فرعون ابنها ضنها بقى, بقى في ايد فرعون انتوا متخيلين قلبها بقى شكله ايه سوره القصص تكلمك ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج الحق يا موسى انجو بنفسك يا موسى سبحان الله العظيم المواقف الرهيبه سوره العنكبوت تيجي بعد التواصين تقول لك من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت في صحابه من كتر الازمات اللي مرت بها الدعوه اتمنوا الموت خافوا على نفسهم من الفتنة في الدنيا فتمنوا الموت بعد الصور الرهيبة دي بعد الصور اللي جايبة الواقع الرهيب ده بعد الصور اللي جايبة الواقع اللي فيه واقع قارون خرج على قومه في زينته زي الوقت النص مليون موقع إباحي والفساد والدنيا اللي اتزينت بكل لون وشكل خلاص الدعوة وقفت ما حدش عايز يلتزم الشباب مش عايز يتوب البنات مش عايزة ترجع المواقف السوداء في تاريخ الدعوة توم جاية سورة الروم سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون قدرة الله على قلب أي وضع للوضع المعاكس قدرة الله على تبديل اي وضع سورة الروم جاية بتقول لك كرب ايه اللي ربنا ما يقدرش يزيله هم ايه اللي ربنا ما يقدرش يفرجه كربة ايه اللي ربنا ما يقدرش يكشفها بلاء ايه اللي ربنا ما يقدرش يرفعه الله اكبر سورة الروم يا جماعة الروم دي زي امريكا الوقت القوة العظمى سورة الروم ربنا بيقول مفيش قوة عظمى في الحياة غير الله سورة الروم سورة من هو القوة العظمى في الحياة الله يبقى بعد المشاكل والمواقف الصعبة بتاعت بتاعت التواصين والعنكبوت تيجي سورة الروم تقول للمؤمنين أبشروا أبشروا أبشروا أملوا ما يسركم فبشر عباد تقول إن القوة العظمى في الحياة هي الله لو أنت مع القوة العظمى في الحياة لو أنت مع القوة العظمى في الحياة أنت مع الله مع القوة التي لا, ت... لا أمريكا هتطلع وتنزل الروم طلعت ونزلت كل القوة بتطلع وتنزل لما قوتي لما بتنزلش ابدا انت مع القوة الثابتة التي لا تنزل ولا تتأثر انت الله قادر انه يبدل اي كرب يبدل اي وضع يغير اي كرب امن يجيب المضطر اذا دعاه اذا دعاه يا اخواني لما يرفع له ايده ويقول يا رب ويمرغ جبهته في الارض في السجود وبيقول يا رب ان ربي لسميع الدعاء ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون واحد يقول طب ده نوح يا ابني قول يا رب يا ابني ادعي ربنا سبحانه وتعالى وده الشعار الرابع النهارده بقى فاذكروني اذكركم او الا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله كنت بقرأ امبارح في اسم الله المؤمن قال لك مصدر الأمن والأمان في الحياة كلها اللي ما فيش أمن ولا أمان في الحياة إلا بالله المؤمن اسم الله اللي يأمنك اللي يعيشك في أمان اللي يعيشك آمن اللي ما انتش خايف من بكرة ما انتش من أسباب الشقاء في الحياة يحسبون كل صيحة عليهم الناس اللي مرعوبة من كل حاجة وخايفة من كل حاجة وخايفة من بكرة وخايفة من المرض وخايفة من مضاعفات السكر والضغط وخايفة من السرطان وخايفة من الدنيا وخايفة الوظيفة تروح وخايفة وخايفة من كل حاجة وخايفة على كل حاجة يحسبون كل صيحة عليهم كل حاجة هتبقى مصيبة لو شاف كلكوعة في ايده احسن تبقى سرطان لو جاله شوية مغص احسن تبقى كارثة جوه في جسمي لو حصل اي ازمة آه هتسود والفلوس هتضيع وهفتقر وهقع وهنهار يحسبون كل صيحة عليهم لانه مش عارف ربنا لانه من جوه فاضي من جوه قلبه مش ممتلئ بمعرفة الملك بمعرفة الله العلي الاعلى سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب تعالوا بقى يا جماعة تعالوا بقى اقفلوا الورق وغمضي عينيكي وانسي كل اللي وراكي واقفل المحمول بتاعك وتعالوا نقول يعني ألا بذكر الله تعالوا يا إخواني نحط لوحة الأسماء الحسنى قدام عينينا ونقف قدامها كده وننسى بعض انسى خالص انت الوقت بتسمع لمين وانت وراكي ايه وفي ايه انسوا خالص يا جماعة لوحة الأسماء الحسنى يا إخواني قدامنا وتعالوا نشوف من هو الله تعالوا عشان نقول يا ريتني عرفتك من زمان يا رب يا ريتني عرفت كرمك ورأفتك ورحمتك وودك وجمالك يا رب تعالوا شوفوا كده اسم الله الجميل الجميل لما تشوف سيدنا يوسف خارج على النسوة في سورة يوسف فيقول لك ايه يقول لك فلما رأينه اكبرنا وقطعنا ايديهن من كتر جماله قطعوا ايديهم بالسكينه يا ربي إذا كان هذا جمال مخلوق فما جمال وجه الله أمال جمال وجه الله اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة كده ناس كتير بتعدى عليها يقول لك حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر سبحات لما تشوف وش خارق الجمال تقول سبحان الخلاق سبحات وجه يعني جمال وجه الله ده ايه يا جماعة يا اخوانا ده في أهل واهل الجنة جوه الجنة تستنير سماء الجنة فالناس تقول ايه في شمس طلعت ولا ايه فيقولون هذه حورية ضحكت في وجه زوجها إذا كان هذا نور وجه مخلوق فما نور وجه الله اسم الله الجميل الله الرؤوف يا جماعة اللي عندهم مشاكل وانا استاهل ان ربنا يقف معايا وانا استاهل ان ربنا ياخدني في كنفه وانا استاهل ان ربنا يفرج كربي وانا لو رفعت ايدي قلت يا رب يا عم انت بتقول ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون لانه نوح القوام الصوام الداعي الى الله انما احنا عصاه المذنبين اهو احنا بقى اللي جالنا اسم الله الرؤوف يا جماعة الواحد لما بيكون في كرب كده وحاسس ان مفيش عمل صالح يتوسل يتوسل الى الله بايه يقول يا رؤوف يا رحيم يا رؤوف يقول ليش معنى الرؤوف الرؤوف ده درجات الرأفة بيدوها للطالب الساقط اللي يستاهل يسقط بس يقول لك رأفة بعدناه انا يا رب استاهل ان انا ابتلى لا اله الا انت سبحانك انت عظيم اني كنت من الظالمين انا استاهل اللي انا فيه يا رب انا استاهل الابتلاء انا استاهل الضنك انا استاهل بس انت الرؤوف الرؤوف بحالنا يا رب ارقف بكربتنا يا رب ارقف بينا يا رب فرج كربتنا يا رب بلغنا مما يرضيك املنا يا رب الرؤوف لو حسيت بمعنى الرؤوف مش هتستصعبي اي طلب من ربنا لان ربنا ما بيديكيش على قدر طاعتك وربنا بيديك على قدر رأفته على قدر رحمته على قدر كرمه يا سلام يا جماعه يا سلام يا جماعة ألا بذكر الله تطمئن القلوب التوتر والاكتئاب والخنقة والضيق والزعل والنفسنة وال... ألا بذكر الله ذكر الله ديت سيوف بتذبح الابتلاء في الحياة تعالوا نتكلم في أي اسم من أسماء ربنا تعالوا نبص في لوحة الأسماء الحسنى اللي انت بعد الحلقة تقومي كده وتبصي فيها وتسبحي ربنا عليها وتنادي ربنا بالأسماء اللي فيها القريب يا سلام مين اقرب ليك منه مين اقرب ليكي منه يا جماعة مرض ايه اللي كلمة يا رب ما تقدرش تشفيه ابتلاء ايه اللي كلمة يا رب ما تقدرش تكشفه كربة ايه اللي كلمة يا رب ما تقدرش تزلها يا رب القريب انت لما بتقول يا رب بتكلم القريب يعني انت مش بتطلبي طلب الغريب من الغريب انت بتطلبي من القريب القريب يا جماعة لما بشوف ادعية الانبياء في القرآن الواحد بيقول ايه ده ايه العشم ده ايه الاحساس بحنان ربنا ده يقول اصلح لي في ذريتي مش اصلح في ذريتي اصلح لي عشان خاطر يا رب عشان يا رب لاجلي يا رب قال لا لاجلك عبد حاسس بحنان مولاه يا جماعه حاسس انه بيكلم القريب مش بيكلم حد غريب مش واحد يعني سائل ولقى واحد ماشي في الشارع شكله لابس هدوم كويسه ونازل من عربيه فخمه فقال الراجل ده شكله معاه فلوس فقال له لو سمحت اديني حاجه لله واحد غريب بيطلب من واحد غريب ده انت بتطلب من الحنان ده انت بتطلبي من القريب مين اول واحد بتجري عليه ساعه ما تفرح مين اول واحد بتجري عليه ساعه ما تزعلي مين اقرب حد لقلبك ساعات اتخيل كده وانا قاعد انا بحب مين اه الاخ فلان وفلان وفلان بحبهم قوي يا سلام لو جم الوقت الواحد يبقى مبسوط وكمان بحب مين اه طبعا انا بحب كمان الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان نور عينيا لو اشوفهم الوقت ابقى مبسوط وكمان طب لو كل حبايبي دول جم الوقت قعدوا معايا في الاوضه ابقى مؤتنس طب انا الوقت لو ربنا اللي معايا لو القريب المجيب الودود الرحمن الوهاب لو ربنا الكريم هو اللي معايا ما اقتنسش بالله ما اقتنسش بالخالق عن المخلوق يا جماعه القريب القريب اسم بيخلي فيه علاقة خاصة بينك وبين ربنا اسم بيخلي ربنا اقرب حد ليك في حياتك لما تقع في مشكلة هتشتكي لمين اشتكي للقريب يعني ايه فلان قريب مني حاسس بيا بيقدر الامي وامالي لما بشتكي له ما بيعرضش عني ويعمل انه ما, ما سمعنيش لما بقول له انا تعبان بيقدر همومي ومشاكلي قريب قريب مني ربنا القريب اقرب قريب قومي قولي له يا رب قوم قول له يا رب قومي ارمي كل شكواكي على بابه سبحان الله العظيم احد اخواني بيقول لي الوقت لما راح العمره وناس كتير محملاه بأدعية قال رحت وانا بطوف قلت يا رب جئتك من بلاد بعيدة معي طلبات كثيرة لخلق من خلقك يا رب هرميها على بابك يا رب وهي في ايديك انا هرجع والطلبات بقت عند ربنا سبحانه وتعالى القريب يا جماعه يا سلام على اسم الله الولي شوفي اسم الله الولي منور ازاي مع كل اسماء الله الحسنى المنوره شوفي اسم الله الولي وهو بينور القلب وبينور الدنيا وبينور قلوب الملائكه وبينور قلوب حمله العرش وبينور فطره الانبياء والصالحين والصديقين والشهداء شوفوا اسم الله الولي وهو نور نور كشاف نازل من السماوات ينور لنا طريقنا الى الله ويخلينا نحس بالامل يا جماعه الامل يا جماعه الامل يا جماعه الامل اللي الواحد قاعد بيكلم الناس وقاعد وسط الناس الناس عادت خلاص خلاص يا جماعه ياتي بها الله يا جماعة فاذكروني أذكركم يا جماعة ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا جماعة ربنا العظيم الكريم تعالوا اسم الله الولي الولي الولي ده يعني لما طفل في المدرسة بيحصل له مشكلة يقولوا له هات ولي امرك ولي امره اللي اختار له المدرسة ولي امره اللي بيرتب له حياته ولي امره اللي الطفل نايم وقاعد يرتبها اكله ايه وشربه ايه ولبسه ايه ووديه مدرسة ايه واجيب له محفظ قرآن احسن محفظ مين وابسطه ازاي واسعده ازاي ووجهه ازاي وافهمه ازاي واعلمه ازاي واكبره ازاي تخيل ان ليك رب يعمل لك كده تخيل احنا يا جماعه مح... احنا عاملين زي بطليموس عايزين نشيل الكره الارضيه على دماغنا يا ابن ارمي الكره الارضيه من على دماغك وارمي نفسك على بابه وقول له يا رب يا رب اجأر الى الله يا رب امن يجيب المضطر اذا دعاه ادعي ربنا فاني قريب فليستجيبوا لي اجيب دعوه الداعي اذا دعان بس هو يرفع ايده ويقول يا رب يا جماعه قلوبنا لسه ما اتحركتش لسه مش حاسين اسم الله الولي يعني العنايه الالهيه اسم الله الولي يعني الراعي لحياتك اسم الله الولي يعني المرشد لحياتك اللي بيرتب لك اللي بيديك خط سير في حياتك اللي بيرتب لك مستقبلك بعد 10 سنين وانت قاعد دلوقتي ما انتش عارف هتعمل ايه اللي بيرتب لك هتاكل ايه بكره وانت قاعده دلوقتي ما انتش عارفه انت ما بتفكريش في خمس دقايق قدام الولي الولي الولي اقرب حد ليكي في الدنيا الولي اسم الله الوكيل اسم الله الوكيل وداعا للهموم وداعا للغموم يا رب طهر قلوبنا يا رب يا رب اصلح قلوبنا يا رب يا رب اشف قلوبنا من هموم الدنيا يا رب يا رب لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تعلق قلوبنا إلا بك ولا تجعل فيها توكلا إلا عليك الوكيل يا جماعة انت بتختاري محامي كبير شاطر نشيط تروح تديله القضية ومع السلامة تنامي في بيتك انت مطمنة انه هيعمل احسن مما تتصوري يعني اسم الوكيل وداعا للهموم والغموم ربنا بيقول فاتخذوا وكيلا اتخذوا ربنا وكيلا وانا بقرأ قول الله رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا شوف المشرق والمغرب دلوقتي كم واحد بيشفى الوقت يا جماعه واحنا قاعدين حالا كم واحده دلوقتي بيجي لها عريس بعد ما يئست كم واحد دلوقتي بيرزق وظيفه ولا مال بعد ما احبط كم واحد ان الله يضحك من يأس عباده وقرب فرجه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يضحك من يأس عباده وقرب فرجه رب المشرق والمغرب الوقت واحنا قاعدين كام واحد في المشرق والمغرب بيشفى كام واحد بيهدى كام واحد الوقت بينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبينقذ مصيره كام واحد بيرفع كام واحد بيعز كام واحد بيمد كام واحد بيفهم كام واحد بيرزق كام واحد بيشفى كام واحد بيفرج كربه كام واحد بيعان كام واحد بيفتح عليه لا اله الا هو محدش بيعمل كده غيره فاتخذه وكيلا اللي عمل كل ده لاهل السماوات والارض اللي عمل كل ده للمشرق والمغرب ما يقدرش يعمل لك كده فاتخذه وكيلا من اسباب السعاده في الحياه من اسباب السعاده اسم الله الرؤوف يا سلام درجات الرأفة نظرة يا رب نظرة يا رب نظرة رحمة يا رب تغير حياتنا كلها اسم الله الوكيل فاتخذه وكيلا اسم الله القريب فإني قريب إن ربي قريب مجيب إن ربي سميع قريب إنه سميع قريب اسم الله الوهاب يا جماعة الوهاب مرة كان واحد بيقول ده فلان تاجر قاعد حاطط جنبه شوالين فلوس كنت مع واحد يعني عايز يبيع عربيته اللي بيجي له بالعربيه القديمه يقوم مطلع من الشوله فلوس ويديها له انا كنت طفل صغير وقتها فحتى تخيل كده مين ده اللي معاه شويه فلوس واللي يجي له بالعربيه يقوم مطلع له كذا كبشه مديهم له على قد ثمن عربيته ويمشي ومعاه شويه فلوس مهما جه عربيات بقى قلت ده مين ده الراجل ده غني قوي كده ليه سبحان الله العظيم الوهاب يا جماعه لو قلت لك في واحد معاه شويه فلوس اللي بيجي له يطلب يقف على بابه يدي له رزمتين ثلاثه ثلاث اربع رزمات ما بيديش اقل من كده تشتاق انك تقف على بابه قد ايه اسم الله الوهاب بيشوقنا نقف ان نقف على الله اسم الله الوهاب بيشوقنا ان احنا نرفع ايدينا لله ربنا يا جماعه لما بيدي بيدي يا اخوانا ربنا هو في واحد غني هو انت تروح لرئيس جمهوريه هيديك 50 قرش في ايدك يا جماعه دول ما بيدوش كده يا جماعه ولله المثل الاعلى ربنا لما بيدي بيدي وهبنا لداوود سليمان لما بيدي بيدي إنا أعطيناك الكوثر الله المعطي الله المعطي صفة الله المعطي ديت تشوقك لنظرة يا رب يا رب نظرة يا رب ذكر رحمة ربك عبده زكريا ربنا اول ايه في مريم تاني ايه في مريم بيقول لك نظرة رحمة من ربنا عملت ايه في حياة زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا نظرة يا رب نظرة يا رب لما سيدنا زكريا دخل على السيدة مريم وجد عندها رزق الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء والعلم والفهم يا مريم أنى لك هذا سيدنا زكريا النبي واقف مدهوش منين يا مريم كل ده منين إذا أعطى أدهش حتى الأنبياء يندهشوا من عطاء الله ربنا لما بيدي بيدي اسم الله الوهاب يشوقك لنظرة من الله لنظرة حنان من الله نظرة عطف من الله اسم الله الوهاب يشوقك انك تقفي على بابه يا جماعة اللي بيروح له بيديله يا جماعة اللي بيروح له بيغرقوا كرم يا جماعة روحوا له يا جماعة غضوا السير إليه يا جماعة اقفوا على بابه يا بخته اللي هيقف على بابه في الثلث الأخير يا بخته اللي هيقف على بابه في أي وقت 24 ساعة مفيش ما بيتقفلش الباب يا جماعة ما بيتقفل حتى وإن كان في أوقات إجابة دعاء فكل الاوقات اجابه دعاء ولكن الاوقات دي بقى ايه يعني فيها ايه يعني عطاءات اكتر وفتحات اكتر ولكن في كل وقت قول يا رب قول يا رب الله سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب يا سلام من شعارات السعادة في الحياة من شعارات السعادة اللهم أسعد قلوبنا يا رب اللهم املأ قلوبنا بالفرح بك يا رب اللهم املأ قلوبنا بالرضا بك وعنك يا رب يا رب اللهم اهد قلوبنا يا رب اللهم اهدنا لنورك يا نور السماوات والأرض يا رب يا رب ربنا الرؤوف ربنا الجميل وربك الغني ذو الرحمة يا سلام الله أكبر وربك الغني ذو الرحمة في سورة الأنعام الغني وذو الرحمة ما ممكن غني بس يديك ليه وربك الغني ذو الرحمة يا جماعة يا إخواني يعني إيه يعني أنا لو أبويا في جيبي مليون جنيه أنا مش همشي متضايق من حاجة ولا قلقان من حاجة ده أبويا اللي بيحبني طب شوف غنى ربنا لو قعدت أجيب لكم ثروة الوالد ابن طلال ولا ثروة بيل جيتس ولا ثروة أي حد من المليارديرات اللي على وجه الأرض لو قعدت أجيب لكم ثروته وأحسبها لكم هتقولوا إيه ده كل ده عنده يا جماعة إيه ده في خزائن ربنا يا جماعة يا عبادي يا عبادي يا عبادي نداء من فوق سبع سماوات لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم دخل صبعك كده ولا دخل إبرة في المحيط الأطلنطي طلعت بإيه يا رب يا رب إيه الغنى ده يا رب الغني ذو الرحمة يا جماعة إيه الزهد اللي في الله ده ايه الزهدنا اللي في الله ده احد السلف وقعد يذكر الله جه واحد عايز اسالك سؤال قال له اذكر الله اقعد جنبي خليك جنبي انا بحب الناس واحب الناس تبقى معايا واحب ان انا اساعد الناس بس الوقت انا بذكر الله اقعد اذكر ربنا جنبي الوقت انا بدعي ربنا اقعد ادعي ربنا جنبي فقام جاي واحد بعد شويه قعد يساله قال له اذكر الله في الاخر قام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب ان الزهد في ربنا زهد الناس عشان كده يوم القيامه يا جماعه الناس هتجدى الناس هيبدى حساب الناس هتذهل ايه يا رب العظمه دي زي بعد الصلاه كده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا بعد الفريضه ان احنا نقرا ايه الكرسي في اذكار ما بعد الصلاه ايه الكرسي اللي بتتكلم عن الحي القيوم العلي العظيم اللي له ما في السماوات وما في الارض اللي لا يؤوده حفظ السماوات والارض كان النبي بيقول لك بعد ما تصلي افتكر بقى في ايه الكرسي انت كنت واقف بين ايدين مين عشان تندم ان كان قدامك فرصة انك تحقق كل املك في الصلاة ديت بس انت اللي خرجت منها يا جماعة يا اخوانا عايزين نشد حيلنا شوية في علاقتنا بربنا عايزين نشد عزائمنا شوية في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى عايزين نغز السير في علاقتنا بالله وربك الغني ذو الرحمة يا سلام يا سلام على غنى ربنا يا سلام على اسم الله الغني يشوقك لعطاءات الله يا جماعة اسم الله الغني يشوقك للدعاء تخيلوا واحد عنده قرية سياحية ايه قرية سياحية لو حبك يديك ايه هيديني شاليه مثلا يعني يعني لو انت ابنه بقى ولا حبيبه قوي يعني واحد عنده طب لو واحد عنده قارة قارة قارة يعني ده هيديك ده هيديك بلد ده لو حبك طب لو واحد عنده مجرة مجرة هي طب ربنا اللي عنده الكون كله يا جماعه ربنا يدينا ايه يا اخوانا ربنا عشان كده في ثلاث ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام دعاهم لربنا الثلاث ادعيه بيذهلوا القلب لو فكرت فيهم الدعاء الاول اللهم اني اسالك من الخير كله سبحان الملك وانا في العمره اللي فاتت بطوف حوالين الكعبه فبقول اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه ولا وما لم انا ماشي انا بدعي وانا بضحك يعني انا قاعد اتخيل مين اللي يطلب منه الدعاء ده غير الله الدعاء المذهل ده لو طلب من كل ملوك الارض هيضحكوا يا عم انت, انت هو مين اللي يطلب ده من ده يا جماعه لا تطلب الا من الله دي دي عطاءات لا تطلب الا من الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله العظيم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إخواني وأحبابي في الله وأخواتنا الفضلات في الله يعني احنا الوقت بس هناخد دقيقة راحة بس مش هنفصل الحلقة يعني عندنا مداخلة مع أخت فاضلة كريمة الحاجة منى صلاح ربنا يحفظها يا رب يعني أنا يعني طلبت منها إن هي يعني تدخل في مداخلة في الحلقة معانا الليلة رغم إن أنا ما بحبش مداخلات خالص ولكن عشان قلت لها يعني نبقى جنود في عمل الخير كل الناس اللي بيعملوا الخير يا جماعه نبقى جنود معاهم النهارده يعني كنت بكلم يعني ابن شيخنا الفاضل الشيخ وحيد عبد السلام بالي اللي ما شاء الله مالي افريقيا دعوه الى الله بقول له يا عم عايزين نبقى جنود مع والدك في الدعوه الى الله في المشاريع دي حاجه منى صلاح معانا في مداخله ربنا يحفظها يا رب يعني يعني نستفيد منها ابواب خير ربنا يستعملها فينا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا حاجه منى
الله تكون بخير ربنا كده يحفظك ادينا بصيص من النور مش عايزين احباط بصراحه لا اله الحمد الا لله الحمد الحمد لله الحمد الحمد لله لله.
يعني ربنا سبحانه وتعالى يجزيكم عننا خير الجزاء يا رب الله باذن الله يحفظك يا حاجه منى احنا عايزين نعرف كده يا الحاجه منى جمعيه منابر النور ربنا يجعلها كده يعني نور للدنيا كلها في اعمال الخير يا رب وصنائع المعروف إيه يعني هل في مشاريع نقدر ان احنا نبقى جنود معاكم فيها يا حاجه منى
والله يا ابني الحمد لله احنا دلوقتي هنبني قطعه ارض في الشيخ زايد في الحي الاول آه، 1300 متر لذوي الاحتياجات الخاصه ما شاء الله آه، ندعو العلي القدير ان لو احنا ما بنيناهاش في خلال اربع شهور هتتسحب مني الارض لاني الثلاث سنين هو انا واقفة من ثلاث سنين ف- فهم يعني قالوا لي لو ما بنيتهاش في شهر- لحد شهر تسعة هتتسحب منك فطبعا كانت الظروف صعبة جدا فيعني من خلال البرنامج بتاعك وبندعو أهل الخير كلهم أن يساعدونا في هذا العمل بإذن الله وطبعا احنا داخلين على شهر كريم آه، شهر رمضان ان شاء الله ربنا يا رب آه، قبل ما يعني ناخد ناخد الاجور كلها ترفع الاعمال وناخد كمان اجر رمضان آه، هنعمل حوالي 12000 شنطه للفقراء والسنه دي يعني آه، يعني انا من كثره الفقر اللي انا شفته يا ابني يعني آه، نفسي يعني يعني شفت صفحات المجد آه، امجاد ان سبحان الله واحده فقيره تقول انا نفسي في كيلو عسل انا والله بالرغم ان انا بشوف الحالات دي كل يوم ومع ذلك قعدت ابكي بكاء لاني انا بشوفهم على طول انا شفت مره اتنين بيتخانقوا على الكرتونه بتاعت ال- آه، الب- آه، البطاطين بقول لها انت بتتخانقي ليه عايز على الكرتونه عايزه ايه من الكرتونه قالت لي هنيم عليها الاولاد فلا تتخيل ال- نسبه الفقر بقت عامله ازاي لا إله إلا احنا ناويين السنه دي ان الشنطه باذن الله هيبقى فيها يعني يعني مش هقول لحضرتك ان هن- هنعمل خمسه رز واربعه سكر واثنين واثنين سمن وثلاثه زيت واثنين واربعه مكرونه وواحد فول وواحد عدس وواحد تمر وواحد لوبيا وربع كيلو شاي واربعه سكر يعني هنحط جبنه وهنحط حلاوه كثره الفقر اللي احنا شايفينه هنحاول بقدر الامكان وادعي لنا بس ومن خلال هذا البرنامج انا ياما خير قضي على يدك وربنا ربنا يجعلك يحفظك سبب يا حاجة منى.
الخير كله يا طب رب احنا عايزين نعرف من حضرتك من بس أجزي الخير على يدي يا رب، ربنا يا يجعلك يا ابني كذلك باذن الله وي- ويجعلك مسدد موفق ومبارك اينما كنت باذن الله يا ابني الله يحفظك يا حاجه الله.
منى طب عايزين نت- نعرف نتواصل مع حضرتك ازاي يعني عشان تواصل من خلال آه، الرقم بتاعي قولوه لنا اتفضلي حضرتك صفر 100 صفر 100 صفر مية 60 ستين لا 60 6 0 ستة صفر اه ستة صفر
8 80 40 تمانية تمانين أربعين أو مكتوب على آه.
الشاشة يا حاجة منى ما شاء الله الحمد لله ربنا ربنا يحفظك يبارك حاجة منى يا رب القناة ويستعملنا والقائمين عليها يا رب ان شاء الله الله يحفظك يا حاجة منى ربنا يبارك فيكي ال- الله يعني يبارك الحاجة منى صلاح يا إخواني بتفكرني أيام الاجتهاد في صنائع المعروف واللهفة على إطعام الأسر الفقيرة وفرحة الواحد كده وإحنا داخلين على الأسرة الفقيرة بزيت وسكر ورز وعدس وفول وفراخ وفلوس و... يا إخواني سبحان الله العظيم أيام جميلة قوي والله العظيم يا إخواني من أسباب السعادة في الحياة مش بنقول وداعا لليأس والإحباط من أسباب السعادة في الحياة إنك أنت تعطي انك انت تدي انك تبقى عطاء سورة الليل نزلت في ابو بكر الصديق لما طلع فلوسه عشان يعتق اخوانه فربنا قال ايه فاما من اعطى اول صفة في ابو بكر الصديق اعطى انه بقى رمز للعطاء يا جماعة ان احنا نعطي يا اخواني في الله اللي قاعد دلوقتي في بيته ما فيش اكل كتير مثلا او ما فيش حاجة يتعشى بيها نفسه فيها او كده بيبقى قاعد مكلوم وحزين امال يا جماعة الفقراء يعملوا ايه عايزين نبقى بلسم رحمة يا اخواني الراحمون يرحمهم الرحمن لما نرحم من في الارض يرحمنا من في السماء يا اخواني ده من اسباب ان احنا نرحم بالله سبحانه وتعالى ان احنا نرحم الناس عايزين نشتغل يا جماعه عايزين نشتغل ادي مشروع رحمه وشنط رمضان باذن الله سبحانه وتعالى والحاجة التانية اللي هو الدار بتاع ذوي الاحتياجات الخاصة الجهد بتاع الغلابة ده هم يعني ان احنا نساعدهم انهم يخطوا طريقهم في الحياة تعبانين اللي مش قادرين يعيشوا حياتهم زيهم زيك وزيهم زيك نمد لهم ايدينا نرحمهم يا جماعة رحمة رحمة يا اخواني يعني زي الرقم اللي اتكتب قدامكم بإذن الله سبحانه وتعالى واللي فاتوا الرقم يجيب الحلقة من على موقع الطريق الى الله ويجيب الرقم 0160 8 80 40 يعني رقم جمعية منابر النور ربنا يحفظكم كنا بنقول ايه كنا بنقول يا جماعة ثلاث ادعية الواحد يا جماعة قلبه بينبهر ايه ايه ايه اليقين اللي في قلب النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيدعو ربنا بيهم ده والله الواحد وهو بيطوف حوالين الكعبه في العمره اللي فاتت فضل ومنه الله انا بضحك وانا بدعي يعني انا بضحك فرحان بربنا فرحان ان لينا رب ينفع ان احنا نطلب منه الطلبات دي ينفع ان احنا نقول له كده يا ما. احنا يا جماعه زانقين نفسنا في جحر ضيق قوي وسايبين الافق الواسع بتاع الاتصال بالله الدعاء الاول اللهم اني اسالك من الخير كله كله عاجله واجله كمان ما علمت منه وما لم اعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم طب الدعاء الثاني أقوله لكم احنا رافعين ايدينا برضه وبنقوله اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك الله أكبر وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا ايه ده يا اخواني ايه ده ايه العظمة دي الدعاء الثالث اللهم إني أسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كله كل كتيبات الأدعية في كلمة واحدة وأعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الثقة في الله وربك الغني ذو الرحمة من شعارات السعادة في الحياة آه والشعار اللي قبله اللي احنا قلناه بقى مع المداخلة بتاعة الحاجة منى صلاح فأما من أعطى العطاء العطاء العطاء العطاء من شعارات السعادة في الحياة إخواني في الله شعارات السعادة في الحياة قد جعل الله لكل شيء قدرا اللي بيضخم الدنيا فوق قدرها هيعيش تعيس اللي بيضخم الشهرة اللي بيضخم نظر الناس فوق قدره اللي بيضخم الثناء والذم بتاع الناس فوق قدره ما هيعيش مخنوق يا جماعة الدنيا دنيا والجنة جنة قد جعل الله لكل شيء قدرا من شعارات السعادة في الحياة تلك أمة قد خلت يا عم ما تقعدش تقطع نفسك على الماضي واللي حصل واللي ما حصلش والهم والغم وحزين على اللي حصل وحزين على اللي فات وحزين على اللي خسرته وحزين على يا عم تلك أمة قد خلت يا عم كبر يا عم كبر يا عم مع ربنا مفيش حاجة بتضيع والله يا جماعة من شعارات السعادة في الحياة من الآيات الرهيبة الله أهله ومثلهم معهم يا ابني مفيش حاجة بتروح مع ربنا يا بنتي مفيش حاجة راحت مع ربنا كبرت وما اتجوزتش كبرت وما اشتغلتش انا ما اختنتش انا م... يا ابني مفيش حاجة راحت خالص انت مع ربنا مفيش حاجة راحت يعني ما تزعلش على حاجة فاتت لان ربنا قادر انه يجيب لك كل اللي فات ومثله معه في لحظة واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين رحمة من عندنا وذكرى للعابدين نقفل على هنا بقى اخواني باذن الله مع كلمه ذكرى للعابدين انا ما كنتش عايز اقفل دلوقتي لان الموضوع مليان مليان مليان شعارات سعاده مليان اسباب سعاده في القران ولكن يا جماعه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا السعاده يا جماعه في عباده ربنا السعاده يا اخواني في ذكر ربنا السعاده يا جماعه في القرب من ربنا سبحانه وتعالى يعني عشان كده انا بفكركم رقم واحد برمضان اللي باقي عليه خمس اسابيع خمس اسابيع يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى تعالى وندخل موسم العبادة العظيم علاقتك بالقرآن شكلها ايه علاقتك بكلام الله شكلها ايه عشان كده بفكركم برضو بالعمرة اللي قبل رمضان اللي بإذن الله طالعينها في العشر الاواخر من شعبان عمرة الاستعداد لرمضان عمرة التربية اتنين العمرة اللي نحاول ننطلق فيها الى الله بإذن الله نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى بقى قيام الليل من بدري صف اول في المسجد المدينة المنورة ونطوف ونعبد ربنا سبحانه وتعالى في جو من الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى يعني معانا ان شاء الله من الدعاء الشيخ احمد جلال معانا دعاء بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى ومربئين يعني اللهم لك الحمد تبقى فتح من ربنا علينا في ديننا يا رب اللهم امين يا رب بذكركم اللي عايز يدرك يا جماعه لان يعني ايه يعني فضل ومنة الله اللهم لك الحمد يعني يعني حاجز كتير فضل ومنة الله سبحانه وتعالى بذكركم اللي عايز يدرك بقى قبل ما الوقت يعدي يدخل على موقع الطريق الى الله ويدخل عليها عشان يدخل فيها بذكركم برمضان بذكركم بالقرآن يا جماعة بذكركم بالقرآن يا اخواني النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عن القوم بيقول لهم اتأخر عليهم ليه قال لهم اني طرأ علي حزبي من القرآن طرأ علي طوارئ القرآن ده عربية الإسعاف اللي بتيجي تنقذنا وتغثنا لما قلوبنا بتبقى في حالة محتاجة إغاثة طوارئ القرآن ده الحاجة اللي بتغثنا وبتنقذنا يا جماعة إني طرأ علي حزبي من القرآن كان لازم أقرأ القرآن كان لازم أخلص ورد القرآن بتاع النهاردة قبل ما أخرج للناس يا إخواني في الله القرآن ال ال الاتجاه لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وده ممكن يبقى الشعار الأخير ومن أعرض عن ذكري عن كلام الله عن القرآن فإن له معيشة ضنكا اللي عايز يعيش الضنك يعرض عن ذكر ربنا اللي عايز يعيش الضنك يعرض عن كلمة يا رب ولم أكن بدعائك رب شقيا لولا كلمة يا رب كنت عشت شقي في حياتي ما كنتش عشت سعيد في حياتي ربنا يحفظكم يا إخواني ربنا يبارك فيكم يا أخواتنا الفاضلات الكريمات ربنا يسعدكم ربنا يفرح قلوبكم بيه ربنا يكرمكم في طاعته ربنا يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم املأ قلوبنا فرحا بك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير